ابن والروح القدس الإله الواحد أمين احنا وصلنا بنعمة ربنا لإصحاح 21 من سفر يشوع وكان آخر إصحاح مدن الملجأ وعرفنا الفكرة بتاعت مدن الملجأ والإشارة للكنيسة ورئيس الكهنة إشارة إلى المسيح وولي الدم إشارة للشيطان اللي بيطلب دم كل إنسان وإزاي الواحد يلجأ لربنا ويحتمي فيه ولما رئيس الكهنة يموت يرجع تاني للحرية بتاعته إشارة لموت المسيح فاضل مين ما استلمش أرضه اللاويين يشوع استلم وكل الأسباط استلمت ما عدا السبط المكرس المخصص للخدمة طب دول هيعيشوا ازاي هنشوف دلوقتي ثم تقدم رؤساء آباء اللاويين إلى لعازر الكاهن وإلى يشوع بن نون وإلى رؤساء آباء أسباط بني إسرائيل وكلموهم في شيلوه في أرض كنعان قائلين قد أمر الرب على يد موسى أن نعطي مدنا للسكن مع مسارحها لبهائمها لبهائمنا فأعطى بنو إسرائيل اللاويين من نصيبهم حسب قول الرب هذه المدن مع مسارحها فخرجت القرعة لعشائر القهاتيين بنو قهات دول واحد من ولاد لاوي فكان لبني هارون الكاهن من اللاويين بالقرعة ثلاثة عشر مدينة من سبط يهوذا ومن سبط شمعون ومن سبط بنيامين ولبني قهات الباقين عشر مدن بالقرعة من عشائر سبط إفرايم ودان ومنس ولبني جرشون جرشون ده الولد الثالث للاوي ثلاثة عشر مدينة بالقرعة من عشائر سبط يساكر ومن سبط أشير ومن سبط نفتالي ومن نصف سبط منسة في بشان ولبني مراري ده الرابع ولد حسب عشائرهم 12 مدينة من سبط رأوبيم وجاد ومن سبط زبولون فأعطى بنو إسرائيل اللاويين هذه المدن ومسارحها بالقرعة كما أمر الرب على يد موسى هم ما خدوش مزارع يزرعوا زي الباقيين لا لأن هم مش هيشتغلوا في الأرض لكن هم هيتصرف عليهم من ال 12 سبت فاهمين الفكرة كل سبت بيطلع العشور ويصرف على سبت لاوي لأن سبت لاوي مكرس مش مش مفروض ينشغل بالأرض فاهمين فكرة الأرض يعني الزراعة أو الأرضيات يعني المكرسين مش مفروض ينشغلوا بشغل الدنيا أبدا وكل ما الواحد يبقى مكرس لربنا كل ما اهتماماته الأرضية تقل وكل ما عمل الرعاية يزيد عشان كده كان عندهم بهائم وبتاع إشارة برضو إلى أن فكرة الرعي مقبولة لكن فكرة الزراعة مش مقبولة يعني شغل الأرض لا اليلويين لكن مفيش مانع من الرعاية جنب الخدمة جنب الصلاة لأن هي الخدمة بالنسبة لهم عبارة عن طقوس الهيكل والعبادة وخدمة الاجتماع والذبائح والحاجات دي فدي شغلتهم بعضهم يشيل وبعضهم يحط وبعضهم رؤساء الكهنة والكهنة اللي بيذبحوا الذبايح وكل شغل ما يختص بالعبادة وخدمة الاجتماع ده شغل اللاويين بس جنبه ممكن الرعاية إذا الخادم المكرس أو الشخص اللي عاوز يدخل في سكة التكريس قضيتين هينشغل بيهم قضية الخدمة لله نفسه اللي هو عمل خدمة العبادة نفسها يعني أهم شغلانة للكاهن إنه يعمل قداس أهم حاجة قبل أي حاجة تاني ويعمل أسرار ويجوز الناس فاهمين الفكرة شغله الطقس يعني دي أول رسالة ليه نمرة اتنين إنه يبقى راعي لكن مش مفروض يحط إيده في الأرض فاهمين المعنى؟ وهكذا كل خادم فيكم كل ما يقرب من ربنا كل ما اهتماماته بالأرض تقل وكل ما عمل رعايته للناس يزيد وتكريس قلبه وذبيحة الصلاة في حياته تزيد فوقعتوا من سبت بني يهوذ من سبت بني شمعون هذه المدن المسماة بأسمائها فكانت لبني هارون من عشائر القهاتيين من بني لاوي لأن القرعة الأولى كانت لهم وأعطوهم قرية أربع أبي عناق هي حبرون ادوهم حبرون اللي هي نفسها استلمها كالب قالوا لهم تسكنوا فيها خلي بالكم ان اللاويين هيسكنوا فين ما هم ملهمش ارض متقسمة عليهم هيتوزعوا وسط الاسباط يعني اللاويين هيبقوا موجودين في خلال ال 12 سبت في اراضيهم موزعين في مدن معينة داخل الاسباط فاللاويين هيبقى لهم 48 مدينة داخل مدن الاسباط ال 12 فاهمينها ولا صعبة هو بس الخريطة يا جماعة بتاعت فلسطين عبارة عن زي مثلث طويل كده الجزء الجنوبي هو اليهودية اللي اللي فيها الهيكل واللي فيها أورشليم ده الجزء اللي خده سبط يهوذا وحتة من شمعون وحتة من بنيامين الجزء الجنوبي الجزء الوسطاني لو عايزين تتخيلوا كان فيه إفرايم ودان ومنسى نص منسى الجزء العلوي اللي اتولد فيه يسوع في الجليل كان فيه نفتالي وزبولون وأشير ويساكر وعبر الأردن الناحية التانية اتفقنا راؤوبين وجاد ونص منسى كده ال 12 سبت متوزعين اللويين بقوا متنتورين في الدايرة دي كلها في ال 12 سبت في بلاد محددة وال center بتاعهم شيلو اللي هو ايه مكان خيمة الاجتماع مدن الملجأ آه اغلبها كانت تبع اللاويين مدن الملجأ اغلبها كانت تبع اللاويين يعني هم اللي يلجأ اليهم الناس في المشورة او يلجأ الناس للهروب الى الكاهن او الى الكنيسة عشان كده الجزء اللي جاي مش هقراه لانه عبارة عن مدن مدن باسمها آه لكن هي مدن الملجأ زي ما قالت كده هي كلها تبع اللاويين آخر عدد صفحة عدد 41 21 41 جميع مدن اللاويين في وسط ملك بني إسرائيل 48 مدينة مع مسارحها كانت هذه المدن مدينة مدينة مع مسارحها حواليها هكذا لكل هذه المدن برضو رقم 48 ده رقم غريب شوي لأن الكهنوت أو الأسباط 12 وده يمثل العهد القديم كله ممثل دايما في 12 زي ال 24 قسيس اللي في السماء قلنا 12 عهد قديم و12 رسول بتوع العهد الجديد يمثلوا قيادة الكنيسة عبر الأجيال 12 و12 هنا عشان خلاها 48 إشارة إلى أنه عبر الأجيال الرقم ده هينضاعف مئات المرات تلاحظوا الرقم ده عمال يتضاعف لدرجة يوصل في السنة 144 ألفا فاهمين المعنى ما هو ده برضه مضاعفات ال 12 مش كده اللي حافظ جدول الضرب يعني آه فأعطى الرب إسرائيل جميع الأرض التي أقسم أن يعطيها لأبائهم فامتلكوها وسكنوا بها فأراحهم الرب حواليهم واحنا فهمنا حكاية الراحة دي طلعت دي الراحة اللي ايه الأرضية بس لكن الراحة السماوية على يد يسوع بقى الحقيقي مش يسوع بتاع فأراحهم الرب حواليهم حسب كل ما أقسم لأبائهم ولم يقف قدامهم رجل من جميع أعدائهم بل دفع الرب جميع أعدائهم بأيديهم لم تسقط كلمة من جميع الكلام الصالح الذي كلم به الرب بيت إسرائيل بل الكل صار يبقى احنا من اصحاح 13 لاصحاح 21 بيقسموا الأرض وبيورثوا عشان كده سفر يشوع بالرغم انه سفر بالنسبة للانسان العادي sorry يعني ممكن يتصور انه ممل او كله ارقام وكله اسماء واسماء بلاد وفي حروب كتير قوي لكن السفر ده لواحد زي اوريجينوس كان بيحبه جدا يقول لك ده السفر ده هو بتاع ورث الملكوت هو بتاع تقسيم السماء فهو ده ده كانك بتطلع النتيجه السفر ده بنطلع النتيجه مين هيقعد فين ومين هيكسب ايه ومين هيربح السما ازاي وهكذا فهو سفر يشير إلى ورث الأبدية وتوزيع الملكوت وعشان كده أظن أوريجينوس اللي قال قال سفر يشوع بالذات مليان رموز لا يمكن أن ندركها لغاية ما نقعد في السماء ونفهم كل بلد من دول كانت تشير لإيه في الأبدية فاهمين المعنى؟ يعني كأنه السفر ده هيفضل فيه ألغاز لأنه بيقسموا كنعان طب ما تقسيمة كنعان السماوية دي محدش يقدر يستوعبها دلوقتي لازم تخلص خالص بقى في في مجيء المسيح له المجد. حينئذ دعا يشوع الرأوبينيين والجديين ونصف سبط منس وقال لهم دول الجماعة الاثنين ونص بتوع ايه عبر الأردن قال لهم ايه انكم قد حفظتم كل ما امركم به موسى عبد الرب وسمعتم صوتي في كل ما امرتكم به ولم تتركوا اخوتكم هذه الايام الكثيرة الى هذا اليوم وحفظتم ما يحفظ وصية الرب الهكم والآن قد أراح الرب إلهكم إخوتكم كما قال لهم فانصرفوا الآن واذهبوا إلى خيامكم في أرض ملككم التي أعطاكم موسى عبد الرب في عبر الأردن وإنما احرصوا جدا أن تعملوا الوصية والشريعة التي أمركم بها موسى عبد الرب أن تحبوا الرب إلهكم وتسيروا في كل طرقه وتحفظوا وصاياه وتلصقوا به وتعبدوه بكل قلبكم وبكل نفسكم ثم باركهم يشوع وصرفهم فذهبوا إلى خيام هنا خلاص الحروب هدي وكله استلم ولما كله استلم قال للاثنين ونص ايه يلا روحوا بقى الحتة بتاعتكم أرضكم استلموا برضو دي تخلينا نفهم زي ما يشوع استلم آخر واحد القديسين الأوائل والأنبياء لا يكملوا بدوننا مستنينا نورث الملكوت عشان يورثوا معانا مستنينا كلنا نكمل الرسالة ونحط رجلنا في السماء عشان هم كمان يرتاح لهم بال وده اللي يؤكد فكرة الشفاعة احنا علاقتنا بالقديسين فرقة واحدة جيش واحد شعب واحد وهم مش هيرتاحوا غير لما احنا نوصل هم مرتاحين طبعا في الأبدية يعني ضمنوا الميراث لأن الراؤوبين والجادين دول ضمنوا الميراث طبعا ما هو شافوا الأرض وقعدوا فيها كمان لكن هم مكملين معانا الحرب الفكرة دي فكرة ملحة في الحرب الروحية برضه أتكلم فيها شوية صغير أنه عشرة القديسين أو شركة القديسين مفيدة جدا في الحرب الروحية لأن الواحد بيتصور أن ماريجرجس ده مثلا إيه بتاع المعجزات بس لا مين قال لك أن ماريجرجس ده ما يساعدكش في حربك مع الأفكار الشريرة مين قال لك أن العذرة دي ما تنجدكش من مشاعر كراهية وحشة مين قال لك ان ابو سفين ده مش بس بيعمل معجزات ده هو بيصلي لك عشان تبطل ادانه لان هم اللي يهتموا بيه اكتر مش شويه امورنا اللي في الدنيا ما هتعدي هتعدي لكن اللي يهتموا بيه ان احنا نوصل للسما لا يكملوا بدوننا عشان كده لو نفتح مع بعض فصل عبرانيين 12 اقرا معاكم حته مهمه فيها المعنى ده عبرانيين 11 ينتهي بآية غريبة أوي وجميلة أوي عبرانين 11 عدد 38 هو قعد يقول أسماء كتير جدا من قديسين العهد القديم والإيمان اللي عاشوا بيه وفي الآخر يقول لنا إيه وهم لم يكن العالم مستحقا له يعني ده ينطبق على يشوع على فكر وينطبق على موسى وينطبق على كل اللي فاتوا يعني بيقول العالم ما كانش يستاهل الناس العظيمة دي لم يكن العالم مستحقا له تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد الآية دي غريبة أوي واحد يقول مشهودا لهم بالإيمان نالوا الموعد المفروض الكلام يمشي كده بدل شهد لهم بالإيمان يبقى خلاص بيرفكت يبقى 100% يبقى يورثوا يبقى خدوا الموعد هم ماتوا خلاص قال لا هم ماتوا ارواحهم في الفردوس لكن لسه الملكوت ما اتفتحش مش هيدخلوه غير معانا لم ينالوا الموعد إذ صدق الله فنظر لنا شيئا أفضل أفضل من كل ده آه ما هو الوش التاني من الأردن بقى عهد جديد أنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا فنظر لنا شيئا افضل يعني قال لهم انتوا تمام كده والعالم ما يستهلكوش وهتورثوا خلاص بس طولوا بالكم عشان اللي بعديكم هياخدوا فرص احلى وهياخدوا بركات اكتر ولازم يورثوا معاكم لكي لا يكملوا بدوننا يعني ايه طب هو احنا هنكمل ماريجرجس وماريمورقس هنكملهم يعني ايه هم اعضاء في جسد المسيح جسد المسيح احنا كمان اعضاء فيه فقال احنا التعبانين بنكملهم يعني هم يكملونا واحنا نكملهم فاهمين المعنى ما احنا عيلة واحدة فيها فيها شخص معوق زي حالاتنا وفيها شخص تعبان وبتاع لكن لما نقعد على ميدة واحدة ناكل نستنى بعض فاهمين ازاي فالناس المحترمة الحلوة قاعدة مستنية الناس اللي لسه مهكعة لغاية ما توصل وماله بس يوصلوا عشان نقعد على مائدة واحدة والمسيح يفتح العشاء الأبدي ده فاهمين المعنى فهنا هيقول لسه حكاية يساعدوهم دي الأول الفكرة إن إحنا بنكملهم دي معنى جميل قوي هم يكملونا وإحنا نكملهم وده اللي خلى يشوع يقول للراؤوبيين والجادين ونصف المنسة لازم تحاربوا معاهم مع إن أنتوا استلمتوا لكن لازم تكملوا لغاية ما إخواتكم يستلموا ما تسيبوهمش لوحدهم وهنا لما كملوا الرسالة قال لهم خلاص كده كتر خيركم ارجعوا بقى استلموا أرضكم فيقول بقى إيه لذلك نحن أيضا لا يكمل بدوننا عبرانين 12 لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه إيه سحابة الشهود دي كل الأسماء اللي ذكرها في عبرانين 11 إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه ضخمة جدا لأن أنبياء وقديسين العهد القديم كلهم اللي قبل بولس على الأقل محيطة بنا شوف التعبير يبقى أول مبدأ قاله لنا أن احنا وهم بنكمل بعض تاني علاقة أن هم محوطنا يبقى مش بس بيكملونا ده هم محوطنا كمان عشان كده تلاحظوا ان احنا بنعمل بخور ونملى الكنيسة فكرة البخور يحوط الكنيسة كل شوية دي عشان تحسوا بالإحساس البخور ده هو القديسين اللي محوطين هو حضور ربنا مع قديسين مال الكنيسة ومال الهيكل عشان لما تدخل الكنيسة تحس انها مليانة بخور متحوط انت بالملائكة والقديسين إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل الثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة طبعا انت لما تحس ان مارجرجس شغال معاك ده مارجرجس ده سبع سنين الشيطان غلب فيه وسبعين ملك يحاولوا يرجعوه عن ايمانه ما قدروش ومارجرجس تترعب منه الشياطين ومن سيرته ومن اسمه بسبب روحياته يعني مش لانه لانه هو بتاع ربنا فإذا كان مارجرجس وماري مرقس وأنبا بشوي وأنبا بولا وأنبا برام وكل العظماء دول محاوطيننا زي السحابة من الشهود يحصل إيه بقى خلي بالكم لنطرح عنا كل ثقل ثقل يعني إيه عارف الخطية التقيلة عارف الهم التقيل لما الواحد يكون مهموم بتجربة أو بمشكلة أو بخطية أو بعادة تقيلة مش عارف يخلص منها فلنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة كمان جت منين السهولة بقى من عشرة القديسين من سحابة الشهود فاهمين الفكرة إيه ده أنا بقول الكلام ده عشان الحرب الروحية احنا في حروبنا الروحية شركة القديسين مفيدة جدا في النصر على الخطية مش بس على سبيل التلمذة انك بتتعلم منهم ده موضوع تاني ده كمان على سبيل المشاركة هم احنا نكملهم وهم يكملونا هم محوطنا هم بيشجعونا ويساعدونا فنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بسهولة عشان كده اللي تلاقوه معاشر القديسين ومشغول بالقديسين كتير خطية ما تقدرش عليه بالسهل ليه؟ يقول لك شلته قوي الشيطان من دول يفكر 100 مرة يقرب منه ليه؟ معاه شلة شلة قديسين يعني عارفين العيال لما تبقى شلل في بعض كده آه يبقوا عاوزين يعملوا عصابات وشلل فهم يخافوا يقول لك ده حواليه قديسين كتار بيحبهم وبيحبوه معاشرهم ومعاشرينه فما يقدرش عليهم الخطية المحيطة بنا بسهولة والم... بس ده مش معناه ان احنا ما لناش دور يا جماعة لألا واحد يقول خلاص خلي القديسين يصلوا ويشتغلوا بقى لا والنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا يعني احنا محطوط قدامنا جهاد لازم نكمله مش معنى ان السبتين ونص هيحاربوا ان السبعة ونص اللي هيناموا لا هنشتغل مع بعض احنا نجاهد وهنصبر وهم بيشجعونا وبيقوونا وبيصلوا معانا ومش هيدخلوا السنة غير بينا لا يكملوا بدوننا فالمحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا طيب واحد يقول بس انا بقلق ان انا اقعد اتكلم مع ماري جرجس ولا مع ماري مرقس وما اتكلمش مع يسوع تقول له ليه تقلق ليه ناظرين جميعا الى رئيس الايمان ومكمله يسوع خلي بالكم الاثنين ونص راسهم مين يشوع والسبعة ونص راسهم مين يشوع يعني كل الأسباط لهم رئيس واحد اسمه يشوع حتى اللي سبقوا الذين صدقوا دول راسهم يسوع واللي لسه بيجهد زي حالاتنا راسنا يسوع فكلنا عينينا على نفس الشخص كلنا بنبص على المسيح له المجد المخلص الحقيقي فانا مش بقول يا ماري جرجس خلصني لانه هيموت ويفديني لا ده هو هيشفع فيا ده هو عشان بس سبق وقريب من يشوع بتاعنا فاهمين المعنى فهنا بيقول ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع اللي كمل الإيمان وحده اللي فيه كل الكمال وحده الرئيس الحقيقي بتاعنا هو المسيح له المجد لا ماري جرجس ولا العذراء ولا ماري مرقس لا احنا لينا رئيس واحد في الآخر لكن كلنا فرقة مع بعض كلنا بنشجع بعض ونشتغل مع بعض هم سبقوا صحيح واحنا في ديلهم المعاني دي تشغله قوي وتملى دماغه وقلبه ب- بتبقى السنة بالنسبة له مش حاجة بعيدة ومش حاجة غريبة عارف فيها ناس كتير له ناس حبايب كتيرة فيها هم بيشفعوا فيه وهو بيصلي عشانهم هم مستنيينه في السماء وهو بيقول لهم أنا جاي هو ما بيضعفش بالساهل لأن كلهم بيشجعوه الإحساس ده كله بيخليه شخص سماوي إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا فلنطرح عنا كل ثقل والخطية المحيطة بنا تلاحظوا كلمة محيطة بنا جت مرتين مرة على ايه مرة على السحابة ومرة على الخطية اهو احنا بقى سوري يعني اقول كلمة ما تزعل بخيبتنا بنشوف الخطية المحيطة بنا وما بنشوفش السحابة المحيطة بنا ده, ده ضعف نظر طب الخطية محيطة بنا اه كلنا شايفين الدنيا مليانة بلاوي ومليانة خطايا ومليانة شرور طب وال- والسحابة الشهود مش شايفينها ليه ده هو قال دي محوطانة قبل ما تكون الخطية محوطانة فالشاطر اللي يحس بسحابة الشهود محوطاه يحس ان الخطية صغيرة قوي وخفيفة قوي نطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في اجتهاد الموضوع أمامنا ناظرين جميعا إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله يعني المسيح له المجد عشان مسرته ايه مسرتك يا رب ايه سرور الموضوع امامك عاوز المهم كلهم معايا في السماء طب ما انت خدت ناس محترمة في العهد القديم ما كفاية عليك هيطلع مننا كام واحد زي شو يعني قال لا لا مش مش كفاية لا دول مش هيورثوا من غيركم انا عاوزكم كلكم معايا في السماء فهنا بيقول من أجل السرور الموضوع أمامه إيه مسرتك يا رب خلاص الكل كل كنيسته تجتمع في الأبدين كل حبايبه يتلموا معاه على نفس الميدان فبيقول من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله عشان نجلس كلنا على يمين عرش الله ما هو لما قعد على اليمين قال كلنا هنقعد جنبه في اليمين فتفكروا في الذي احتمل من الخطى مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكل وتخور في نفوسكم ده تدريب تاني في الحرب الروحية عشان ما ما تخرش في السكة ما تكلش ما تكلش يعني ما تتعبش وتنام في الخط تفكر يعني تأمل في الذي احتمل من الخطى مقاومة لنفسه مثل هذه يعني شوف المسيح استحمل قد ايه مش عشان نفسه عشان يوصلنا احنا السما عشان احنا اللي نغلب فخسارة بعد كل اللي استحمله ده تقوم انت تنام في الخط لا تخور لا تكل ليه؟ لأن المسيح استحمل كتير قوي عشان يديك السبب فما تضيعش الفرصة ما تنامش في نص السكة يبقى هنا في اصحاح 22 شفنا ان يشوع قال لهم كتر خيركم يا جماعه المسيح له المجد يقول للقديسين في السماء كده لما نوصل ونكتمل في السماء يقول لبتوع العهد القديم كتر خيركم انا عارف طولت عليكم تعالوا بقى استلموا مراكزكم في السماء لأن اخواتكم وصلوا خلاص بالسلام نفس المعنى اللي شفناه في سفر الرؤيا رأيت نفوس الذين تحت المسبح بيقولوا له إلى متى تترك إخواتنا الذين في العالم هم حاسين إن إحنا إخوات شوفوا العلاقة يعني إحنا اللي مش حاسين بالعلاقة هم حاسينها هم بيشفعوا فينا كده كده هم بيصلوا لنا كده كده المشكلة إن إحنا اللي مش مستمتعين بالعشرة دي زي واحد بيكون بيحبك وانت اللي مش بتحب فانت الخسران لكن هو من ناحيته بيحبك ومشغول عليك فقال لهم أراح الرب إلهكم إخواتكم كما قال لهم فانصرفوا الآن واذهبوا إلى خيامكم في أرض ملككم وإنما احرصوا جدا هنا يشوع بقى قال لهم شوفوا احنا بيننا وبينكم هتبقى مسافة ونهر الأردن وانتوا هتبقوا لوحدكم الناحية التانية أنا ليا وصية واحدة بس احرصوا جدا أن تعملوا الوصية كل الخمس كلمات دول نفسي تحفظوهم احرصوا جدا أن تعملوا الوصية يعني آخر كلمة يقولها يشوع للناس دول خليكوا حريصين جدا على الوصية احنا ساعات وصية ربنا بناخدها لايتلي كده يعني واخدين بالكم على الماشي كده يعني لا تدينوا لكي لا تدانوا يقول لك يعني هو التريقة على الناس إدانة احنا بنضحك ده بيقول لك احرصوا جدا تضحك ده ايه تضحك على الناس ليه طيب لا بلاش طبعا بلاش امتنعوا عن كل شبه شر حتى لو في شبهة شر بلاش احرصوا جدا أن تعملوا الوصية والشريعة التي أمركم بها موسى عبد الرب أن وإيه طيب برضه حق هو طبعا الوصايا كتير بس لحسن إيه ي- ي- يتوهوا في كتر الوصايا قال لهم اللي هي يعني من الآخر الوصية دي إيه لما واحد يقول لك يعني إيه الوصية دي بس احنا هرجع أراجع الخمس أصفار بتوع التوراة ده كتير قوي اللي هي أن تحبوا الرب إلهكم هي دي مجمل الوصية حبوا ربنا وتسيروا في كل طرقه وتحفظوا وصاياه وتلصقوا به كلمة جميلة وغريبة تلزقوا الرب الكلمة دي موجودة كتير في العهد القديم ومعناها أوضح في العهد الجديد لما يقول يثبت في وأنا في تلزق لربنا مش كفاية تمشي ورا ربنا تلزق لربنا وده المعنى ده يمكن ما تفهمش غير في العهد الجديد لما الروح القدس جه لزق فينا سكن فينا فبقينا لازقة لربنا يعني خلاص ما تبعه ملكه مش ماشيين وراه كده لا مش هو بعيد واحنا لا مفيش مسافة حتى بيننا وبينه تلصقوا بيه تبقى مش عاوز تسيبه أبدا وتعبدوه بكل قلبكم وبكل نفسكم ثم باركهم يشوع وصرفهم فذهبوا إلى خيامه ولنصف سبت منسى أعطى موسى في بشان وأما نصف الآخر فأعطاهم يشوع مع إخوتهم في عبر الأردن غربا عاوز يقول إن منسى بالذات نصه راح في الحتة دي ونصه في الوش التاني وعندما صرفهم يسوع أيضا إلى خيامهم باركهم وكلمهم قائلا بمال كثير ارجعوا إلى خيامكم وبمواشي كثيرة جدا بفضة وذهب ونحاس وحديد وملابس كثيرة جدا واقسموا غنيمة أعدائكم مع إخواتكم يعني هم راجعين طبعا لأن هم كسبوا في الحروب دي كتير قوي فمعاهم ثروات كتيرة جدا برضو دي ده معنى مهم يا جماعة احنا هنا بنضحي أحيانا في الحياة الروحية بنسيب بتسيب مثلا شخص ممكن يضيعك بتسيب فلوس عشان ما تخسرش واحد في المحبة بتسيب كرامتك وتحتمل كلمة زيادة شوية عشان خاطر المسيح طب انت سبت لكن هتكسب قد ايه كتير جدا ولا يقارن اللي انت سبته باللي انت هتاخده خالص عشان كده مرة بطرس قال للمسيح احنا يا رب مشينا وراك وسيبنا كل حاجة قال له طب خد بقى ليس أحد ترك أبا أو إخوة أو أخوات أو زوجة أو أولاد أو بيت ومن أجله إلا ويأخذ مئة ضعف في هذا الزمان والحياة الأبدية الحياة الأبدية دي بقى إيه مئة ضعف جنبها ولا حاجة صفر مع اضطهادات يعني إيه لازم لسه شوية شغل برضه وجهاد لكن على الأرض مجرد تسيب لربنا تاخد حتى من النوع اللي أنت سبته من نفس النوع اللي انت سبته 100 ضعف يعني ايه يعني عارف لو استحملت كلمة وحشة من واحد وشكرت ربنا وقلت له يا رب انا عشان خاطرك مش هرد هيجي لك قصادها 100 تكريم فاهمين المعنى لو سمحت في قرش هيجي لك قصاده 100 قرش في هذا الزمان هتذوق البركة دي لو تنازلت عن علاقة مش صح هيجي لك بدلها 100 علاقة صح لأن ربنا بيعوض حتى هنا لكن هو مش بيوعد بالراحة لأنه بيقول مع اضطهادات لازم هيفضل في حتة صليب تشيله وإلا مش هتدخل السماء ده كله كوم ده بقى اللي على الأرض لكن هو حياة أبدية دي بقى مش هنقدر نعرف قد إيه شكلها وجمالها وكل ما فيها لا يقارن بأي حاجة على الأرض اقسموا غنيمة أعدائكم مع إخواتكم فرجع بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى وذهبوا من عند بني إسرائيل من شيلول التي في أرض كنعان كي يسيروا إلى أرض جلعاد أرض ملكهم التي تملكوا بها حسب قول الرب على يد موسى وجاءوا إلى دائرة الأردن التي في أرض كنعان وبنوا بن... بنى بنو رأوبين خلي بالكم بقى من اللي هيحصل هنا بنى بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى هناك مذبحا على الأردن مذبحا عظيم المنظر يا نهاركو أبيض إيه اللي بتعملوه ده هيبنوا مذبح من غير يشوع وهيبنوا مذبح من غير ما ربنا يقول وهيبنوا مذبح بره خيمة الاجتماع دي عمرها ما حصلت في تاريخ اليهود المذبح مكانه خيمة الاجتماع ما بيطلعش بره كده عشان كده النهارده اليهود ما عندهمش مذبح ليه مستنين هيكل سليمان يرجع عشان يعملوا فيه مذبح ما يقدروش يصلوا في اي مذبح في اي حته في الدنيا فالجماعة دول عشان خدوا الوش التاني من نهر الأردن شرق الأردن عبر الأردن بنوا مذبح هت- هتعمل مشكلة كبيرة دلوقتي آه، مذبحا في وجه أرض كنعان في دائرة الأردن مقابل بني إسرائيل يعني في الوش الثاني من الن- النهر ولما سمع بنو إسرائيل اجتمعت كل جماعة بنو إسرائيل في شيلو لكي يصعدوا إليهم للحرب قال لك يبقى هنطلع نحارب ليه خانوا العهد مع ربنا لسه يشوع عايش حتى كمان هم افتكروا هم على فكرة أساءوا الظن هتبان الحكاية أسهل من كده وهتتلم دلوقتي ما تخافوش عليهم لكن السبتين ونص عملوا مذبح عظيم المنظر في أرضهم بينما شيلوه في كنعان المكان اللي فيه خيمة الاجتماع واللي فيه مذبح ومحوطات سبع أصباط والنص المعتقد ايه انه في كل عيد ما هم دول عندهم فصح وعندهم عيد مظال وعندهم الباكوره في كل عيد كل الاسباط تنزل تحج في شيلوه عند خيمة الاجتماع وعند المذبح ده زي ما كان يسوع له المجد يصعد مع أم مع مريم أمه ويوسف النجار لأورشليم في وقت العيد واخدين بالكم ده نظام اليهود في كل جيل فما فيش حاجة اسمها مذبح في حتة تاني فكل الأسباط اللي في الناحية التانية اتلموا عند مخيمة الاجتماع وتعاقدوا على الحرب نطلع نحارب لأن هم اعتبروهم خانوا العهد بتاع ربنا اه انفصلوا واخدين بالكم هنشوف دلوقتي فأرسل بنو إسرائيل إلى بني رؤوبين وبني جاد ونصف سبط منسى إلى أرض جلعاد فنحاس بن ألعازار الكاهن بعتوا لهم واحد من الكهنة الكبار ابن رئيس الكهنة نفسه فنحاس ده كان ده كان حلو يعني وعشرة رؤساء معه رئيسا واحدا من كل بيت أب من جميع أسباط إسرائيل كل واحد رئيس ليه طلعوا عشرة يا جماعة أقول لكم عشان هما هناك سبطين واخدين بالكم ونص النص بتاع منسى اللي معاهم بعت رئيس والتسعة الأسباط التانية ليه لأن لاوي بعت برضو رئيس فاهمين ازاي واخدين بالكم المهم يعني بعتوا عشر رؤساء مع الكاهن عشان يعملوا يتفاهموا معاهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده آه، فجاءوا إلى بنو رأوبين وبني جاد ونصف سبت منسى إلى أرض جلعاد وكلموهم قائلا قائلين هكذا قالت كل جماعة الرب ما هذه الخيانة التي خنتم بها إله إسرائيل بالرجوع اليوم عن الرب هم اعتبروهم خانوا ورجعوا عن ربنا ببنيانكم لأنفسكم مذبحا لتتمردوا اليوم على الرب لأن أي مذبح تاني يبقى للأوثان هم افتكروها كده أقليل لنا اسم فغور الذي لم نتطهر منه إلى هذا اليوم وكان الوباء في جماعة الرب قالوا لهم يا بعد انتوا مش فاكرين اليوم اللي عملنا العجل الذهبي من 30-40 سنة وقت موسى وحصل وباء شال مننا عشرات الآلاف لأننا مل- بنينا مذبح للعجل الذهبي ساعتها هنعيد القصة تاني عاوزين الوباء يجي ياكلنا كلنا هم ده اللي جه في بالهم ان دول بيبنوا مذبح يبقى الوثن يبقى هنعيد تاني اللي حصل وقت الوباء في موسى آه، أقليل لنا اسم فغور الذي لم نتطهر منه إلى هذا اليوم وكان الوباء في جماعة الرب حتى ترجعوا أنتم اليوم عن الرب فيكون أنكم اليوم تتمردون على الرب وهو غدا يسخط على كل جماعة إسرائيل ولكن إذا كانت نجسة هم افتكروا إيه هم جه في بالهم إن الجماعة دول ما عجبتهمش الأرض فقال لك خلاص بقى احنا نعمل لنا اله على مزاجنا هم افتكروا كده فرايحين يحايلوهم يا جماعه اذا كانت الارض مش عاجباكم تعالوا اسكنوا معانا بس ما تسيبوش ربنا فاهمين ازاي يعني هنا روحهم كانت حلوه مش عاوزين يحاربوهم برضو دول اخواتهم ودول ع- مئات الالاف دي هتبقى حرب ضخمه جدا فهنا بيقولوا لهم ايه اذا كانت ارضكم نجسه ارض ملككم فاعبروا الى ارض ملك الرب التي يسكن فيها مسكن الرب عاوزين تبقوا جنب المذبح تعالوا نسكنكم جنب شيلوه ولا تعملوش العملة دي وتملكوا بيننا وعلى الرب لا تتمردوا وعلينا لا تتمردوا ببنائكم لأنفسكم مذبحا غير مذبح الرب إلهنا أنا خان عخان بن زارح خيانة في الحرام فكان السخط على كل جماعة إسرائيل وهو رجل لم يهلك وحده باسمه كانوا بيعدلهم كده قصة إيه عخان اللي احنا شفناها بتاعت قرية عاد ما هم معتبرين دي خيانة زي الخيانة يبقى ربنا هيغضب هيسيب الشعب كله كده الشعب كله هيتأذي فأجاب بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى وقالوا لرؤساء ألوف إسرائيل إله الآلهة الرب إله الآلهة الرب يعني يبتدوا يهتفوا ربنا هو ربنا احنا ما سبناهوش إلهكم إلهنا إله الآلهة هو الرب والرب يعلم وإسرائيل سيعلم انتم مش عارفين قلبنا احنا ما قصدناش كده خالص احنا بتوع ربنا زيكم امال عملتوا ليه كده الرب إسرائيل سيعلم إن كان بتمرد وإن كان بخيانة على الرب لا تخلصنا هذا اليوم يعني يا رب اشهد علينا لو كنا قصدنا الخيانة ولا التمرد لا تخلصنا عاقبنا وأدبنا يعني هم اللي بيلعنوا نفسهم لو مشوا غلط قالوا لهم لا ربنا عالم ان احنا ما قصدناش وربنا عارف عارفين لما واحد يقول اعمى لو مش عارف ايه حاجات كده واخدين هم بقى ابتدوا يتكلموا على نفسهم ربنا ما يخلصناش ابدا ولا ويسلمنا لايدي اعدائنا لو كنا قصدنا تمرد او خيانه بنياننا لأنفسنا مذبحا للرجوع عن الرب أو لإصعاد محرقة عليه أو تقدمه أو لعمل ذبائح سلام عليه فالرب هو يطالب يعني إيه ربنا اللي ياخد حقه مننا لو كنا قصدنا نعمل المذبح ده لإله تاني أو لغرض تاني يعني فاهمين الجملة يعني ربنا هو اللي يطالب بالحتة دي ياخد حقه زي ما هو عاوز وإن كنا لم نفعل ذلك خوفا وعن سبب قائلين احنا بقى عملناها ليه هيقولوا بقى احنا خفنا وقلنا ايه غدا يكلم بنوكم بنينا قائلين ما لكم وللرب اله اسرائيل قالوا احنا بصينا لبعيد قلنا ولادكم وولادنا بكرة ممكن ولادكم يقولوا ان ان ولادنا مش تبعكم مش يهود زيكم بعد ما الجيل ده يمشي قال لك ما يقولوا دول بيننا وبينهم نهر وما عندهمش مش تبعنا فممكن يتبرأوا مننا ويفصلون عنكم واحنا عاوزين نفضل تبعكم فبيقول بنوكم غدا يكلموا بنينا قائلين ما لكم وللرب إله إسرائيل قد جعل الرب تخما بيننا وبينكم يا بني رأوبين وبني جاد الأرض يعني ربنا حاطط فاصل بيننا وبينكم هو الأرض هما باصين لبعيد على اعتبار ان الناس ممكن تقول كده فينعزلوا تماما عن رعوية إسرائيل وتبعية ربنا ليس لكم قسم في الرب هم بيتخيلوا الحوار ده هيقولوا لهم ملكوش اسم في ربنا خالص فيرد بنوكم بنينا حتى لا يخاف الرب يعني احنا خايفين من ولادكم انتوا بكرة يعطلونا احنا وولادنا عن عبادة ربنا نيجي نروح نزور الهيكل عندكم يقولوا لنا لا ما تقربوش انتوا مش تبعنا فاهمين هم فاكرين ازاي فقلنا نصنع نحن لأنفسنا نبني مذبحا لا للمحرق ولا للذبيحة احنا لا هنصعد عليه محرقة ولا ذبيحة لانه ما فيش غير مذبح واحد للمحرقة والذبيحة بل ليكون شاهدا ليكون شاهدا بيننا وبينكم وبين أجيالنا بعدنا كي نخدم خدمة الرب أمامه بمحرقاتنا وذبائحنا وذبائح سلامتنا ولا يقول بنوكم غدا لبنينا ليس لكم قسم في الرب يعني عشان لما نيجي نحج عندكم وندخل خيمة الاجتماع ما يقولوناش انتم مش تبعنا فاحنا هنعمل مذبح شبهه بالظبط بس مش هنستخدمه ده هيبقى شاهد هيبقى صورة بس فقالوا لهم ده مش مذبح خالص لا للعبادة ولا للشياطين والأوثان ده مجرد شاهد ان احنا تبعكم واخدين بالكم ده مجرد شاهد ان احنا تبعكم ادي الفكرة عارفين زي ايه يعني واحد ياخد من يقول لك اديني بركة كده من الدير فياخد حنوط كده من الدير اهو شاهد انه زار الدير واخدين بالكم خد حاجة من حس الدير ياخد رملة من رملة الدير ياخد ايقونة وصورة عشان يقول انا انا تبع الناس دي انا دخلت المكان ده انا ليا فيه زيكم برضه واخدين بالكم انظروا شبه مذبح الرب الذي عمل آباؤنا لا للمحرقة ولا للذبيحة بل هو شاهد بيننا وبينكم حاشا لنا منه أن نتمرد على الرب ونرجع اليوم عن الرب لبناء مذبح للمحرقة أو التقدمة أو الذبيحة عدا مذبح الرب إلهنا الذي هو قدام مسكن فسمع فنحاس الكاهن ورؤساء الجماعة ورؤوس ألوف إسرائيل الذين معه الكلام الذي تكلم به بنو رأوبيم وبنو جاد وبنو منسى فحسن في أعينهم أعصابهم هديت طبعا لقوا كلام معقول الناس بالعكس بتفكر بطريقة روحية وخايفين على أولادهم يقولوا إن إحنا ما نعرفهمش فقالوا لا فاضطروا يعملوا طريقة كده مذبح سوري عشان يبقى شاهد ان احنا وانتوا شعب واحد احنا وانتوا اصل واحد احنا وانتوا تبع ربنا فما تحرموناش من ربنا ابدا فقال فنحاز بن العاذر الكاهن لبني رغوبين وبني جد وبني منفة اليوم علمنا أن الرب بيننا لأنكم لم تخونوا الرب بهذه الخيانة فالآن قد أنقذتم بني إسرائيل من يد الرب يعني إيه قال ده احنا كنا هنقع في حتة وقع ونحارب بعض بسبب العملة دي لكن اللي انتوا بتقولوه ده احنا عرفنا ان ربنا بين انتوا ما خنتوش ربنا ومش هيحصل حاجة ثم رجع فنحاز بن العذر الكاهن والرؤساء من عند بني رؤوبين وبني جاد من أرض جلعاد إلى أرض كنعان وردوا على بني إسرائيل خبرا فحسن الأمر في أعين بني إسرائيل وبارك بني إسرائيل الله ولم يفتكروا بالصعود إليهم للحرب وتخريب الأرض التي كان بنو رأوبيم وبنو جاد ساكنين بها وسمى بنو رأوبيم وبنو جاد المذبح عيدا لأنه شاهد بيننا أن الرب هو الله برضو واحد يقول طيب هي قصة مقبولة لكن ايه معناها يعني ايه معناها يعملوا مذبح ومش للمحرقة ومش للذبيحة مفيش ولا حيوان ولا حريقة هتتحط عليه وكأنه المذبح ده ايه مش هيستخدم يعني. هي إشارة إلى أنه المذبح اليهودي لازم يبطل والذبيحة الحيوانية لازم تبطل وأن المذبح ما زال ينتظر ذبيحة حقيقية مش من النوع اليهودي خالص فهيفضل المذبح ده قدام كل الناس شكله مذبح مظبوط بس ما فيش ولا ذبيحة بتتحط عليه عارفين فكرة مذبح لإله مجهول اللي كانوا عاملينها الوثنيين في سفر الأعمال وبولس استخدمها وقال لهم أنا شايفكم ناس متدينين عشان عاملين مذبح سايبينه فاضي بتدوروا على ربنا فظل هذا المذبح فاضي وكأن الإله ما زال مجهول بالرغم أن هم تبع اليهود وكأن المذبح ده ينتظر الذبيحة الحقيقية جسد ودم ربنا له كل المجد عشان كده أنط بيكم بقى عبرانيين تاني آخر إصحاح إصحاح 13 عدد 10 لنا مذبح مين اللي بيتكلم بولس اللي بيتكلم رسالة العبرانيين بولس اللي كتبها فبيقول لنا مذبح يبقى بيتكلم لنا يعني بيتكلم عن مسيحيتنا معلش الآية دي الكلمتين دول لنا مذبح دول كلمتين بترد رد مهم جدا وحاسم على كل الطوائف التي تدعي أنه لا يجوز أن يكون هناك مذبح في المسيحية فاهمين؟ في طوائف كتير انتوا عارفين ما عندهمش مذبح لا اهو بولس بيقول لنا مذبح خلاص كلمتين لنا مذبح عندنا مذبح طيب لعل واحد يظن انه بيتكلم عن المذبح اليهودي طبعا بولس ما عادش يهودي هيوضح اهو لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن ان ياكلوا منه يبقى المذبح ده هيتاكل منه برضه المذبح بتاعنا بيتاكل منه لكن لا سلطان للذين يخدمون المسكن ايه المسكن يا جماعة اللي مذاكر لغة الكتاب المقدس خيمة الاجتماع تلقب بالمسكن مسكن الله فهو بيكلم يهود الرسالة لعبرانيين فبيقول لهم بصوا يا جماعة احنا بقى عندنا مذبح ولا سلطان للعبرانيين أولاد اليهود أن يأكلوا من مذبحنا عشان كده احنا في في العصور الأولى للمسيحية كان يقف شماس على الباب يمنع دخول اليهود من من الكنيسة. اليهودي ما يدخلش أو غير المؤمن يعني غير المعتمد أيا كان لأن كان في يهود في البلاد. فاليهودي ما يقدرش يتناول قد ليه؟ لأنه ما آمنش بالمسيح وما اتعمدش. فبيقول لنا مذبح ولا سلطان للذين ما زالوا يخدمون المسكن اللي لسه شغالين خيمة اجتماع ولسه معاهم ذبايح حيوانية ما ينفعش ياكلوا من الذبيحة بتاعتنا. فاهمين المعنى؟ اللي لسه بيروحوا يقدموا ذبيحة على مذبح يهودي لسه ما قبلوش المسيح الذبيحة الحقيقية لا سلطان لهم أن يأكلوا من مذبحنا. فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية ده بالنسبة للمسكن بقى المذبح اليهودي فبيقول الحيوانات اللي كانوا بيدخلوا بيها بدمها عن الخطية للأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحل يعني إيه؟ يعني الطقس اليهودي كان كده بيجيبوا الحيوان واخدين بالكم يذبحوه عند المذبح اليهودي وبعدين ياخدوا ال- ال- ال- البادي بتاعه ويحرقوها بره خارج المحل فاهمين المعنى ده الطقس اليهودي طب انت عاوز تقول ايه عاوز يقول احنا مذبحنا ما فيهوش الكلام ده خالص امال في ايه لذلك يسوع ايضا يسوع قلد الطقس ده في حاجه لكي يقدس الشعب بدم نفسه يبقى هو الذبيحه اهو يبقى الذبيحه بتاعتنا عرفنا ان احنا لينا مذبح غير مذبحه وطلع عندنا ذبيحه غير م- ذبيحتهم هي ذبيحتنا يسوع ايه المشترك في القصتين ان يسوع ايضا وهو يريد ان يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب خارج المحل يسوع اتصلب برضه تستغربوا ان المسيح ما اتصلبش جوه اورشليم بره اورشليم كانه بيتمم الطقس مظبوط خارج المحل فاهمين ازاي فبيقول ايه خلي بالكم المعنى ده جميل قوي فلنخرج اذا اليه خارج المحل يعني ملناش عمار خالص في الهيكل اليهودي وقيمة الاجتماع اليهودي والمسكن اليهودي نطلع براها ما ينفعش نعبد المسيح في مسكن يهودي أبدا لابد أن نخرج إليه خارج المحل كل كنايسنا لا ممنوع يتحول معبد يهودي لكنيسة فاهمين المعنى؟ ممنوع لا يجوز ليه؟ لأنه لابد أن نخرج إليه خارج المحل لازم احنا ملناش علاقة خالص بيهم لئلا يتصور أحد أن المذبح اليهودي يجوز أن يقدم عليه المسيح لا مذبح اليهودي لسه مستني حيوان يقدم عليه أما مذبحنا نحن فليس عليه إلا ذبيحة واحدة ربنا يسوع له كل المجد ونأكل منه ونشترك فيه ونصير واحدا معه وهم لسه بياكلوا حيوانات وكأنهم سوري يعني اللي بياكل حاجة بيبقى شبهها يعني ونحن نتشبه بالمسيح الذي نأكله فاهمين المعنى درجة واحد فيلسوف ألماني قالها قال الإنسان يصير ما يأكله أو يتحول إلى ما يأكله فالإنسان اللي عايش بياكل حيوانات بيتحول إلى طبيعة حيوانية أما الإنسان المسيحي فمعروض عليه أن يأكل جسد المسيح ودمه ليصير شبه المسيح في كل شيء فبيقول فلنخرج إذا إليه خارج المحلة حاملين عاره ماشي مستعدين يقولوا علينا مسيحيين ونتشتم لأن علامتنا الصليب ما هو العار صليب فسنحمل الصليب علامة العار لكن مش هندخل محلة اليهود وسنأكل من المذبح الجديد مذبح المسيح فكأن المذبح الشاهد ده كان إشارة للمذبح بتاع العهد الجديد مستني ذبيحة المسيح لأن الذبيحة الحيوانية كل يوم في ذبيحة بس ما بتعملش حاجة ودم ثيران وتيوس لا يقدر أن يغفر خطية أحد عشان كده يكمل يقول إيه لأنه ليس لنا هنا مدينة باقية ولكننا نطلب العتيد هم مذبحهم في شيلو وفي أرض كنعان لأن التارجت عندهم والوعد عندهم والهدف في الآخر الأرض آخرهم كده أما احنا مذبحنا في أي حتة في الدنيا والذبيحة بتاعتنا يسوع له المجد اللي رجل في السماء ورجل في الأرض لأن الأرض اللي احنا عاوزينها مش في الأرض في السماء واضحة الفكرة فنحن نأكل المسيح في أي حتة في أي مكان في كل مذبح لأننا نطلب السماء ولا نطلب كنعان الأرضية فلنخرج إذا إليه خارج المحل حاملين عاره لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة فلنقدم به بمين؟ بالمسيح غريبة الحكاية دي هم اليهود كان يقدم الذبيحة نحن سنقدم المسيح ذبيحة عشان كده يجي رئيس الشمامسة شايل الحمل وابونا يختار حمل ويدخل يقدمه للآب يعني أنا التعبان أشيل المسيح زي سمعان الشيخ وأقول للآب تقبله يقول له طبعا هو في زي المسيح فنحن نقدم المسيح ذبيحة للآب ونقدم به في كل حين ذبيحة تسبيح مش بس ذبيحة شكر تعرفين القداس اسمه ذبيحة ايه شكر افخارستية يعني ذبيحة شكر وذبيحة الشكر دي كلمة موجودة عند اليهود زمان كان عندهم أنواع من الذبايح في حاجة اسمها ذبيحة السلامة احنا بقى التسبيح عن الشكر عندنا جاب آخره وأعلى ما فيه لأن المسيح وسطينا بنفسه وهو نفسه الذبيحة فنقدم بالمسيح ذبيحة تسبيح فهمتوا ولا لا ده التعبير اللي احنا بنقوله فين في القداس بشفاعة والدة الإله الحتة اللي كان بيعلمها لنا فادي امبارح بالقبط إليوز إريني ذبيحة التسبيح المسيح صار لنا ذبيحة حقيقية وليس فيها طلبات وإنما هي ذبيحة شكر وتسبيح للآب إلى الأبد فلنقدم بالمسيح تقدمة جديدة نقدم له ذبيحة تسبيح للآب نقدم للآب المسيح ذبيحة تسبيح ومعه أو ليه بنسميها التسبيح ثمر شفاء معترفة باسمه يعني كلنا وإحنا بنتناول حاسين بالعرفان بنعترف بفضل الله علينا بنعترف بخلاص الله لينا بنقول له يا رب اللي انت عملته معانا كتير قوي ما نستاهلش ابدا ان احنا تفتح لنا باب السماء وتسكن فينا وتدينا جسدك ودمك وتوعدنا بأبديتك هنقول لك ايه كأس الخلاص اخذ وباسم الرب اهتف لماذا اجازي الرب عن كل احساناته ما فيش غير التسبيح فأصبحت ذبيحتنا اسمها ذبيحة شكر أو ذبيحة تسبيح هي المسيح وحده على المذبح ولنا مذبح ونأكل منه ولا سلطان للذين ما زالوا يأكلون من المذبح أن يأكلوا منه لإلهنا كل مجد وكرم الأبد